أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم صدق الله العظيم
الأول كتاب النور دخل قلبه ورقة وقلم وكتاب وهداية من ربه عاشق الإيمان والخير عاشق وملوش هان خدنا معاه للنور عالم فقيه شاعر داوي وجل القلوب داوي يا ترى ضاوي
بسم الله الرحمن الرحيم تحية من عند الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الثامن والعشرين من برنامجكم سيرة ومسيرة أيها الإخوة الأخوات يقول تعالى في سورة النساء لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما صدق الله العظيم أيها الإخوة الأخوات في بداية هذا اللقاء نرحب بالعلامة الكبير الدكتور يوسف القرضاوي مرحبا بكم مرحبا بك يا اخت ريمان آه، بعد مقتل النقراشي طبعا تم القبض على كل الزملاء الاخوان وجه الدور عليك زي ما قالوا لك الدور جه عليك فاضطريت انك تهرب احكي لنا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد فقد كنت في طنطا وفي السنة الخامسة الثانوية التي هي نهاية المرحلة الثانوية وبعدها نحصل على الشهادة الثانوية وجاءت هذه المحنة يعني بعد أن مر شهران أو أكثر من العام الدراسي وبعد صدور الأمر حل الإخوان اعتقل عدد من الإخوة في طنطا وظل العدد يتسع شيئا فشيئا كنا نظن ان طلاب الثانوي يعني لا يعتقلون ولكن يبدو ان فيه طلاب كانوا يعتبرونهم يعني محركين يمكن ان يحركوا الطلاب او يثيروا يعني المظاهرات او نحو ذلك فمن اجل هذا آه، قال الاخوة اننا نتوقع ان يكون الدور على- عليك فكرت ماذا افعل فالتفكير القريب انا كان وكان معي اخي وصديقي ورفيق دربي محمد الدبرداش مراد ورفيقي في الدراسة وفي فصل واحد كنا ورفيقي في السكن ورفيقي في الدعوة واصبح رفيقي في الاعتقال بعد بعد ذلك فكرنا اننا نهرب اين نهرب ف آه، اتجه تفكيرنا احنا الاثنين اننا نهرب في قريته قريته اسمها السملاوية مركز زفتة قرية هادئة وليست مثل صفت تراب يعني تتجه اليها الانظار بسرعة فقلنا دي بلد ونستطيع ندخلها بدون ما حد يحس بنا آه، هكذا فكرنا واخذنا بعض الكتب وبعض الملابس معنا وذهبنا الى قرية الاخ محمد بعد شوية فعلا بدأ البحث عنا ما نعرفش ان احنا اختفائنا مع بعض كده يعني سيئة يعني ح- طبعا ي- يوحي بان احنا رحنا مع بعض يا اما رحنا صفت يا اما رحنا س- فراحوا صفت وب- يعني وفتشوا البيت وقلبوه يعني ظهرا على عقب وبهدلوا الحاجات وبتاع لم يردوا احد فطبعا بعد ذلك آه، اتجهوا الى ان يبحثوا في السنلاوية فنحن جالسين دون في الحجرة في الدور الثاني وقعدنا خ- معانا بعض الكتب وبنقرأ وإذا س- سمعنا طرقا شديدا على الباب آه عرفنا من شدة ال- الطرق وهذا انه لابد انه البوليس اه او المباحث كما آه.
كنا نقول او كم كانوا نسميه بتوع ال- القلم المخصوص القسم المخصوص آه محمد قال احنا نستطيع نهرب عند الايه جيران الجيران نهرب نطلع في سلم خشبي على السطح وسطوح الجيران كلها موصلة بعضها بإيه اه ببعض فطلعنا على س- سطح منزل أخ محمد علشان ننزل اه في إيه؟ على س- على سطح الس- الجيران على سلمهم ونزلنا تحت يعني فصاحبة البيت يعني شافتنا قالت تعالوا دخلكم ايه الأوضة دي دخلتنا أوضة تحت اه وقفلت علينا أيوة.
وراحت الغيط هي فلما آه، دخلوا بتوع البوليس قالوا لل- آه، الحاجة أم الأخ مح- محمد فين ابنك وفين ضيفه لهم ابني في طنطا بيدرس قالوا "ها، لا مش في طنطا لهم ما ما- انتوا از- ابحثوا عنه فطبعا بحثوا تحت ما لقوش طلعوا فوق لقوا يعني جزم محطوطة والكتب والأشياء ديت اه قالوا لها تبقى ست كبيرة كده وتكذبي قالت لهم لا هذا ده ده حاجاته موجودة من زمان مش عارف ايه اه بتاع قعدوا يبحثوا يعني دخلوا البيوت اللي حوالينا آه، وبعد- ودخلوا البيت اللي احنا فيه اه بقى بقى بحثوا في كل الأوض وجم عند الأوضة دي لقاها مقفولة اه فخرجوا ومشوا يعني بعد ساعتين كده او حاجة جات الست صاحبة البيت ديت من- من بره وفتحت علينا وطلعنا ورحنا ال- البيت عرفنا ان ام الاخ محمد خدوها على النقطة نقطة البوليس في بلد اسمها نهطاي فانا قلت له لا يعني ما دام وصلت الى كده احنا يعني لازم نسلم نفسنا قال نصبر كذا قلت له لا يا لا يمكن أن نصبر ولا ليلة واحدة تبقى هواريزك في الايه في النقطة هناك لا نحن نروح وخلاص فرحنا بلغنا العمدة وطبعا كانوا سايبين مخبرين وناس حوالين البلد فخدونا ورحنا إلى النقطة أفردوا عن والدته يعني في الحال وودوها إلى القرية وخدونا إحنا إلى زفتة مركز زفتة لأن النهطاي والسملاوية دي مركز زفتة رحنا مركز كان يوم خميس فيوم ال- الخميس ما فيش آه، حد ضابط ولا كذا في بتشويش كده خدنا على حجز الايه المركز سجن المركز سجن المركز ده عنبر كبير وفيه ناس بقى اللي عليه محضر مخالفة واللي ما دفعش مش عارف اللي ايه وكذا يجي 40 واحد موجودين في البتاع ده ودخلونا معاهم دخلنا وكان يعني بعد- اتوضينا وصلينا المغرب وبعدين اتوضينا وصلينا العشاء ونمنا في الصباح بقى الباكر قمنا نصلي الفجر وقلنا قعدنا نقول للناس يعني تعالى يلا اتوضوا وصلوا معانا وبتاع عشان ربنا يفرج عنكم وبتاع ومش عارف ايه فعلا اتوضوا وصلوا معانا وبعدين بعد الصلاة آه، قعدنا بقى فيه اذكار عند الإخوان اسمها المأسورات يعني أدعية مأسورة عن النبي عليه الصلاة والسلام فقعدنا ن- ندعو بهذه الأدعية وفي بعضها فيها بعض أشياء ممكن نشرك فيها الجماعة زي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله قال لهم شوف كل كلمة من دي تغرس لك شجرة في الجنة يلا قولوا معانا فقعدنا بقى تشوفي بقى يعني 45 واحد ولا 50 واحد يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا فعملت دويت في السجن في السجن آه.
ال- الراجل البشاويش جه هتعمل يا ولاد الايه انتوا قلبتوها جامع وبعدين آه.
بقينا الى يعني العصر يوم الجمعه آه.
ثم لا- فتح علينا وقال فلان الفلان وفلان الفلان قال تعالى يعني عايزينكم في طنطا رحنا الى طنطا لنقابل رئيس القسم المخصوص يعني ما يسمى الان مباحث امن الدوله في طنطا كان اسمه سعد الدين السنباطي ضابط هو وكان يعني مشهور بالقسوة والشدة وقعد يكلمني يقول لي انت يعني عامل زعيم ومش عارف قلت له انا مش زعيم ولا انا طالب مجتهد وبطلع الاول في دراستي واساتذتي كلهم يشهدون لي وبتاع آه، آه، قال لي انتوا مرشدكم عايز يعمل اله زي سليمان المرشد في سوريا ومش عارف ايه قلت له لا مرشدنا لا هو اله ولا حاجه ده راجل متواضع جدا هو بيقول آه الرسول قدوتي والله غايتي ومش قال لي متدافع عنه وسحركم مش عارف ايه المهم قعد يستثيرني يعني استفزاز منه عندي بعض الحده يعني في الكلام يعني شويه وبعدين آه، آه، قال يعني هو الاخوان دول ايه؟ يعني 200000 نص مليون مليون حتى ياخد ناقص مليون من الشعب المصري لا نقدر نبيدكم خالص ودان الشعب هو 20 مليون خليه 19 مليون ونخلص من هذه الفئه ومش عارف ايه ما ردتش يعني عليه الحقيقه قعد يعني طبعا كلامه ان كان كان شديد انما لم يمسني باذى كل ما حدث ان فيه احد المخبرين يعني صفعني على وجهي صفعه يعني لا زلت يعني احس بحرارتها ومرارتها يعني الى الان وبعدين دخلونا حجز القسم قسم اول طنطا أو- طنطا فيها قسمين شرطه قسم اول وقسم ثاني. خلونا حجز القسم مع الاول مع المجرمين وبعدين عزلونا احنا لوحدنا في حجز الاخوان قعدنا فيه حوالي 40 يوم لا تدخل فيه الايه الشمس ولا نرى احدا ولا يرانا احد كنا مجموعه من طنطا ومن بعض الش- الشباب الطلبه انهم طبعا هو الاخ ابن برداش وجه الاخ العسال انضم لينا وجه الاخ مصباح يعني العبد والاخ سيد النفاض يعني مجموعه من الطلبه آه، وبقينا أربعين يوم وبعدين في ال- بعد الأربعين يوم طلعونا وقالوا حين إلونا مكان آخر يعني يا دوب الأول مرة نرى الشمس مشرقة ولكن سرعان ما أظلمت الدنيا ومع مع شروق الشمس هذا حينما قرأنا ال- الصحف لأول مرة ما ما نشوف الصحف فلقينا فيها اغتيال الشيخ حسن البنا في الأهرام والجريدة المصري ما- مصرع الشيخ البنا يعني ففوجئنا بهذا كان يوم 13 فبراير حسن البنا اغتيل في 12 فبراير وميلاد ال- الملك فاروق يوم 11 فبراير وذلك قالوا دي هدية عيد الميلاد ل- لف- لفاروق وعرفنا ان الشيخ ال- ال- البنا آه، استدرج علشان يروح آه، الشبان المسلمين قالوا فيه آه، ناس عايزينك يعني عشان وساطة ومش عارف ايه والراجل كان بقى يعني اي وساطة طيب راح ومعاه يعني صهره اسمه الدكتور عبد الكريم منصور وقعد في البتاع وبعدين بعد شوية طلع من ال- بتاع عشان يشوفوا تاكسي او مش عارف ايه خدوا منه ز- سرقوا سيارته آه.
وهم بي- من كذا واذا بسياره تمر وتطلق عليه الايه الرصاص يعني شوف ش- شبان المسلمين في وسط القاهره يعني في اكبر شوارع القاهره واطلق عليه الرصاص الاستاذ حسن البنا شوف من وهو في هذه الحاله خد رقم السياره واداها لمين لعبد الكريم منصور قال له خد الرقم ده اكتبه عندك وده اللي كان مفتاح القضية بعد ذلك يعني لولا الرقم ده ما عرف من اللي عمل العملية دي ومن اللي عمل ده؟
ده مدير المباحث واحد اسمه محمود عبد المجيد كان دي سيارته اللي عملها واحد يعني ال- خد اظن ال- التأبيدة وبتاع الواحد ده خد 15 سنة ويعني وفي واحد خد سنة واحد يعني مجموعة دي حكموا بعد الثورة طبعا قبل ايه يامها ما حدش حكم كان ممكن حسن البنا يعني يعالج آه.
ولكن سابوه ينزف حتى يعني قضي عليه آه، وشاء الله انه يحقق له امنية هو كان ب- كان بيحدثنا في طنطا سنة 46 يعني في مؤتمر وبيتكلم عن الجهاد وقال انا كنت رأى- اقرأ وانا يعني شاب في الورد من الاوراد وفيه نقول اللهم احيني الحياة الحسنة وامتني الموتة الحسنة ما هي الموتة الحسنة ايها الاخوة هل الموت الحسنة أن يموت الإنسان في بيته وعلى سريره وبين أهله وأولاده الميتة الحسنة أن يفصل هذا الرأس عن هذا الجسد في سبيل الله ضد إيه الحفل يعني فحقق الله له يعني أمنيته آه.
بعد ذلك آه، ذه- خدونا بقى إلى يعني هيك ستيب لا قبل هيك السب كنت عايز اسال حضرتك حاجه يعني انا عايز اعرف يعني هم حضرتك ذكرت الاسمين اللي هم قاموا بالاغتيال هل اللي بتقول الثوره بعد كده حكمتهم وادت لهم جزائهم لكن مين اللي كان بزائقهم يقوموا بالعمل ده هل من عندياتهم ولا كان في جهه او جهات هي اللي زقاهم يقوموا بالعمل ده
هو مدير المباحث اللي هو المسؤول جنائيا عن هذا آه.
انما هل فيه عنده يعني آه، آه، اشياء خفيه من رئاسه الوزاره او من كذا آه.
دي لم تذكر في التحقيق لان حاج- الحاجات دي لا تذكر آه.
يعني فهو رجل تحمل المسؤوليه وعمل آه، هل آه، هل كان هذا برضا من الملك ولا هم زفوها الى ملك من عند انفسهم لما قابل الاستاذ حسن الهضيبي الملك بع- بع- بعد ذلك في زيارة معروفة قعد يعتذر له ويقول له أنا ماليش دعوة أنا الحكومة السعدية هي اللي عملت هذا وأنا أقلت وزارة إبراهيم عبد الهادي وأنا مش عارف إيه إنما على كل حال ها- انتهى الأمر بما انتهى إليه نعم بعد كده حضرتك بتقول رحت الهايك ستيب حضرتك بتقول رحت الهايك ستيب آه، رحنا هاكستيب آه.
يعني اللي كمحطة انتقال قعدنا فيه آه.
يومين آه.
على ما هيئوا الباخرة التي تنقلنا إلى معتقل الطور باخرة اسمها عايدة اه فركبنا هذه الباخرة لأول مرة يعني أركب حضرتك بتقول ان لا.
رحله الهايك ستيب دي كانت رحله قاسيه لا تنسى لا، ولا- مش دي.
لا دي الباخره لا الباخرة ده الرحلة واحنا جايين اه من هاكستيب انما دي رحلة كانت لطيفة يعني ركبنا الباخرة وفي ال- اثناء ال- الرحلة حصل هرج ومرج وضجة آه، فاشتكى يعني القبطان الباخرة وقال يعني ان ال- الهرج والمرج ده مش مش كويس الباخرة عشان تميل تعمل كذا فقام آه، آه، احد الاخوة يعني شاب كده اقرب الى قصر القامة ومشرق الوجه ويلبس جلبابا ابيض وحاسر الراس وتكلم يعني كلاما قويا وطلب الاخوان بالانضباط والانتظام حتى يصلوا الى المنطقه اللي هياها الله لهم وهي منطقه انطلقت منها شراره الوحي المقدس لتحرير امه مستعبده من الفراعنه وهي ال- ال- ال- الطور جبل الطور.
آه، وبتاع الاخوان سمعوا هذا الكلام كان على رؤوسهم الطير اه سألت بعض الإخوان القاهرة من هذا؟ أنا ما تعرفش مين ده؟ قلت له لا أعرفه قالوا ده الشيخ محمد الغزالي فرحت ط- طا- طار يعني قلبي فرحا إني كنت أحب الشيخ الغزالي من بعيد وأقرأ له وأتمنى أن أن أراه فلقيتها فرصة العمر إن إحنا رايحين مع الشيخ الغزالي يعني في الباخرة واحدة وبعدين شاء ال- القدر مش حظ الطيب زي ما انت بتقولي شاء ال- القدر ان انا اكون مع الشيخ الغزالي في حذاء واحد هناك المعتقل الطور هو اصل المعتقل الطور ده اماكن بيحطوا فيها الحجاج اللي جايين من ال- الحجاز آه.
بيحطوهم لا- ربما يكون حاملين يعني مرض معدي او شيء فديت الحجر, الحجر الصحي يعني. الحجر الصحي اه فكان مقسمه حذاءات كده يعني, حطوكوا في الحجر الصحي مكان الحجر الصحي ده فهو مقسم وكان الى اسمه حذاء حذاء بقى.
حذاء واحد حذاء اثنين حذاء ثلاثه حذاء اربعه وحذاء ليه بقى بشكل حذاء يعني جمع.
يحاذي بعضها بعضا آه، بس دي كلمة حذاء.
حذاء يعني آه.
يعني لغويا مش أنا بحث- الحذاء يعني الجزمه زي ما احنا بحث بنعملها لا الجزمة ده هو بقى. آه.
يعني هكذا يسموها آه.
احذيه وبعض البلاد ما بتسماش احذيه وعلى كل حال هذا هو الحذاء المحاذي للاخر فكنا احنا آه، في حذاء اثنين مع الشيخ الغزالي ويعني ازداد سروري ان احنا في ال- المكان اللي فيه الشيخ الغزالي وهو امامنا يأمنا كل يوم في الصلوات الخمس اول ما نزلنا على طول عملنا مسجد ما هو المسجد هو يعني قطعة في الصحراء جبنا حبة طوب وعملناه كده حوطناه وعملنا مكان كده شبه محراب يعني الإمام بالطوب برضه يعني كام طوبة كده ده ونصلي فيه الايه الصلوات الخمس ويأمونا الشيخ الغزالي ومن قبل الفجر بساعتين تقريبا يبدأ الإخوة في القيام ليشاء ليقوموا الليل ويصلوا صلاة الايه التهجد ويتلون القرآن كان مما أذكره كان فيه أح- أحد الإخوة يمر على العنابر الحيزة ده انقسم إلى عنابر عنابر ايوه يمر يعني ال- أمام العنابر وينشد بصوت نديج رخيم يقول يا نائما مستغرقا في المنام قم فاذكر الحي الذي لا ينام مولاك يدعوك إلى ذكره وأنت مشغول بطيب المنام يا نائما مستغرقا في المنام بصوت حلو ن- نقوم بقى في الحالة دي نهب لنتوضأ ونستعد للإيه للصلاة ما, ما تيسر لنا قبل الفجر ثم نذهب للمسجد لنصلي الفجر ويأمون يأمون الشيخ الغزالي وكان الشيخ الغزالي يعني معتاد ان يقول في القنوت في القنوت بيسميه الفقهاء قنوت النوازل ايوه يعني حينما تنزل بالمسلمين نازلة كان يقنط خاصة في الصلوات الجهرية اه له كان دعاء لطيف آه، يعني كده قصير يقول اللهم افكك بقوتك أسرنا واجبر برحمتك كسرنا وتولى بعنايتك أمرنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم عليك بالظالمين يعني بس كده.
بس.
اه اه وبعدين احنا بعد ما نصلي الفجر نجلس في جلسات مع المشايخ الشيخ الغزالي له حلقة الشيخ سيد السابق له حلقة وبعض الإخوان الدعاة أيضا لهم حلقات لحد ما ت- يعني يقرب طلوع الشمس وبعدين نذهب إلى الرياضة معانا أحد الإخوة كان هو طالب في المعهد الترب- التربية العالي للرياضة اسمه محمد المهدي عاكف اه اه فكان يامها طالب فياخذنا بقى ايه للتدريب الجري والنط والقفز والحاجات اللي زي كده فالروح تاخذ حقها بالصلاه والعقل ياخذ حقه في الجلسات العلميه والجسم ياخذ حقه في الايه في ال- ال- الرياضه وبعد ذلك نذهب الى الافطار وتنظيف ال- الاشياء و- ويمكن آه، كل بقى جماعه تاخد فتره حره اللي معاه كتاب يقرا في كان معايا انا واخد يعني كتابين معي كتاب احياء علوم الدين خدته من جارنا اللي حدثتك عنه قبل قبل كده الشيخ بيومي ده وكتاب ال- ال- ال- جزئين من العقد الفريد في الادب ال- العربي فكنت بقرا فيهم كان الشيخ الغزالي معاه كتاب مدارج السالكين لابن القيم يقرأوا مع بعض الناس وهكذا وكنت احيانا اروح اسمع مع هذا ال... لحد ما يجي ال... الظهر ونصلي الظهر ونتغدى وناخد قيلولة ثم صلاة العصر وبعد صلاة العصر تبدأ محاضرات
دي يومية حياة جميلة بقى يا مولانا يومية ده المحاضرات معسكر جميل كان يعني ال- الشيخ الغزالي ألقى علينا محاضرات الإسلام والاستبداد السياسي اه القاه محاضرات في المعتقل واصدرها بعد ذلك في في كتاب فهكذا ولذلك احنا قلنا يعني كنا بنطلق على المعتقل الطور ده نقول ال- ال- الطور هو المخيم الدائم للإخوان المسلمين لسنة 49 السفر والمصاريف والنفقات والتكاليف على حساب الحكومة المصرية يعني فال... آه فهكذا يعني كان آه، حياتنا في المعتقل أنا كت... ك... عملت قصيدة اه تحدثت فيها عن معتقل الطور اه كان ألقيتها في ميدان السيدة زينب بعد خروجنا من ال- آه.
من المعتقل آه.
وجاءت مناسبة المولد النبوي آه.
والإخوان أقاموا حفل كبير في الميدان السيدة اه وطلبوا مني أن آه، أن ألقي ق- قصيدة فألقيت آه، قصيدة وكان منها يعني قالوا إلى السجن قلنا شعبة فتحت ليجمعونا بها في الله إخوانا قالوا إلى الطور قلنا الطور مؤتمر فيه نقرر ما يخشاه أعدانا فهو المصلى نزكي فيه أنفسنا وهو المصيف نقوي فيه أبدانا معسكر صاغنا جندا لمعركة ومعهد زادنا بالحق عرفانا من حرم الجمع منا فوق أربعة الخمسة يعتبر مخالفين ويخدوم من حرم الجمع منا فوق أربعة ضموا الألوف بغاب الطور أسدانا راموه منفا وتضييقا فكان لنا بنعمة الحب والإيمان بستانا هذا هو الطور شاءوا أن نذوب به وشاء ربك أن نزداد إيمانا
بارك الله فيكم نحن في ختام هذا اللقاء يا سادة نشكر باسمكم العلامة الجليل الدكتور يوسف القرضاوي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
قلب القرية والكتاب إنهم سيرا ونسيرا يحتاج بلاد الله عالي أمتنا إلى عالم القرضاوي فيها العلم وفيها الفقه وفيها نور القرآن فيها أشواك وشهود وورود وشجر